بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد هو الله هو الله الخالق البارئ المصور الله سبحانه وتعالى خلق الخلق قدر خلقهم ثم خلقهم ثم برأهم ثم رزقهم ثم يميتهم ثم يحييهم الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا ده معناه ان كل شيء مقدر في هذا الخلق ربنا سبحانه وتعالى قدر كل المقادير صح لكن بنتكلم في هذه الحلقة عن ان كل شيء في الخلق يعني ليه وجهك بهذه الطريقة لان ربنا قدر له هذا الخلق وهذا اللون وهذه التقاسيم اتساع العين بالملي حجم الأنف برضو بالملي اتساع الجبهة كل شيء كل شيء ربنا سبحانه وتعالى قدره إذا كل شيء في هذا الوجود له حكمة لأن الله عز وجل يقدر بحكمة ويقدر بعظمة ويقدر برحمة ويقدر سبحانه وتعالى بقدرة تخيل ان كل شيء في هذا الوجود له حكمة الأحجام للخلق لها حكمة وجود المخلوقات كبيرها وصغيرها له حكمة أحجامها لها حكمة أصواتها لها حكمة ألوانها طريقة حياتها كل واحد من دول له حكمة كل مخلوق من هذه المخلوقات له حكمة لذلك قال الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق كله قدره كله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم ده كله بقدر أما تنظر لكل خلق في مكانه وكل لون وكل تفاصيل حياة المخلوقات تقول سبحان الله العظيم تبارك الله أحسن الخالقين حلقتنا الليلة دي بتتكلم عن هذه الآية فتبارك الله أحسن الخالقين إن كل شيء في مكانه وكل شيء بجماله وكل شيء بألوانه بينطق بلسان فصيح ويقول تبارك الله أحسن الخالقين لذلك يا أخواني ما حدش فينا يتصور أن في أي شيء خلق عبثا قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لذلك تعالوا بقى نشوف الليلة دي بعض المخلوقات العجيبة التي تتحدث بلسان فصيح وبتقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وقدرها وأبدع فيها شوف بقى بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى لما يبدع خلقه ويصور مخلوقاته ويقدرها وكل شيء له قدره وله وزنه وله سببه وخلق لحكمة تعالوا الأول نشوف مخلوقات مخلوقات كل لون فيها له حكمة وكل جزء فيها له حكمة وله وزن وله سبب مخلوقات تلاقي لونها أبيض دي ما خلقتش عبثا يعني اللون الأبيض ده لازم يبقى أبيض ليه؟ هتلاقيها في سليج وبين جليد وده ما ينفعش انه يظهر ل... ل... لمن يصطادونه بسهوله فعشان كده هتلاقي لون ابيض هتلاقي مخلوقات تانية بتتشكل على الاغصان تبقى جزء من الغصن شكلها يبقى جزء من الغ... جزء من الغصن سبحان الله العظيم وهتلاقي مخلوقات اخرى شكلها يناسب تماما طبيعه حياتها وهتلاقي مخلوقات تانية الوانها وخطوط على جسمها شكلها بالظبط زي الحشائش اللي عايشه فيها تعالوا دلوقتي نشوف أحد الفراشات وإبداع الله عز وجل لها والألوانها ونشوف الحكمة ودققوا النظر معايا تعالوا نشوف دي الفراشات الجميلة اللي كلنا بيحبها ويحب يشوفها إلا الله لا إله أنواع وأشكال من الحشرات شوفوا أدي حشرة متعلقة على الشجر لا تفرق بينها وبين ورقة الشجر أبدا شكلها عامل إزاي دي حشرة لكن شوف اللي يشوفها ما يظنش أبدا إنها هكذا اللون التجاعيد بتشبه تماما ورق الشجر ليه علشان ما حدش يصطادها بسهولة دي طريقة من طرق حفاظة الله لخلقه وادي حشرة أخرى تقدروا تفرقوا يا إخواني ما بين الحشرة وما بين الشجرة اللي هي واقفة عليها ادي حشرة تانية شوفوا كانت جامعة جسمها ومخلياه زي ورقة الشجرة اللي هي واقفة عليها نار زي الثمرة القلوب وهو علام تعالوا بقى
بشروق لل...
الغروب للفراشة
يهدي ونشوف ألوانها الجميلة دي يا ترى هي ألوان جميلة فقط رب القلوب وحاجة مبهجة للعين والغيوب بشروق تسعد بيها النفس كده وتقول سبحان الله على الجمال والألوان وانتهينا ولا ليها حكمة تانية ربنا الهادي الوفضله ادي حشرة ملء الوجود وادي الفراشة عفوه شوفوا ألوان الفراشة وجود كلنا كنا بنشوفها تجيده ونقول سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين هادي الوجود يا ترى مين اللي رسم الرسم ده مين اللي صور التصوير ده
عفوه بديع خير السماوات والأرض سبحانه وتعالى شوفوا الجمال والألوان دوما رضا لكن أنا عايز أقول لكم على حاجة إن الألوان دي كلها محطوطة الحكمة والشكل ده قدر الله أن يكون لسبب لو دققنا النظر هنلاقي الفراشة أول ما حد بيهجم عليها بتفرد له جناحاتها أدي فردت جناحاتها للعصفور اللي هي جايه لها شوفوا المنظر المخيف ودي حكمة من حكم ربنا شوفوا أدي الفراشة لما بتفرد جناحاتها شوفوا المنظر المخيف اللي, حي... اللي هيطلع مرسوم على جناحاتها دققوا النظر في المنظر اللي على أجنحة الفراشة وهتعرفوا أو حاولوا تحددوا معايا يا ترى هو منظر إيه دققوا النظر آدي الفراشة وهي فاردة جناحاتها للعصفورة علشان ما, ما تهجمش عليها دققوا النظر يا ترى تشبه إيه ربنا تشبه وجه البومة تماما العينين الحدقتين الأنف حتى الضياء اللي بي... بيلمع جوه العين مرسوم عليها دققوا النظر ادي وجه بومة مرسوم على أجنحة الفراشة وما يبانش ادي فراشة أخرى ده مش وجه بومة دي مرسومة على الفراشة وادي ال- العينين محاجر العينين وادي الجفنين وادي ال- الحدقتين وادي اللمعان اللي بيبقى جوه العين لما الضياء بي بي بي بيشع عليه بومة وجه بومة مرسوم على ال- و- جناحة الفراشة وأجنحة الفراشة ما بيبانش الوجه ده عليها إلا لما بتفردها وقت الخطر ربنا الهادي ادي البومة شوفوا ادي وجه البومة الحقيقي والعجيب ان آه، وجه البومة او ال- ال- ال- طائر البومة هو اللي بيخوف العصفورة اللي مخوفة العصفورة ادي وجه البومة اللي مرسوم على جناح الفراشة مين اللي رسم هذا الرسم مين اللي صور هذا التصوير على جناح فراشة لا تعي ما, ما رسم عليها هي الفراشة عمرها ما شافت نفسها على المراية عمرها ما, ما, ما, ما رأت ظهرها مثلا ولا تعرف ايه اللي عليه ازاي عرفت ان مرسوم على على ظهرها حاجة زي دي ومين اللي ألهمها هذا الإلهام ومين اللي حط فيها الألوان ال- البديعة دي والصورة دي وكمان ألهمها انها تعمل كده وقت الخطر طب طب مين عرفها ان العصفورة اساسا بتخاف من مناظر البوم
إلا الله ما لنا يبقى فتبارك الله أحسن الخالقين خلقكم ثم صوركم ثم صوركم ثم رزقكم ادي منظر يبقى الالوان والاشكال والابداع مش بس الوان وجمال وشكل ظريف ولكن كل شيء في هذا الوجود له حكمه احنا بنتكلم على
علام على جناح فراشه في الشروق وفي الغروب بنتكلم على جناح فراشه مش بنتكلم على آه، كل الخلق رب القلوب وهو علام سبحان الله العظيم ادي جناح فراشة وشفنا ابداع الله عز وجل له وان ربنا سبحانه وتعالى خلقه وقدره وصوره وادوا شايفين حكمة ربنا سبحانه وتعالى في جناح فراشة على فكرة مخلوقات كتيرة جدا احنا بنتحير نجيب لكم ايه ولا ايه ولكن سبحان الله العظيم فتبارك الله احسن الخالقين فعلا آه الموضوع ده مش موجود بس في الالوان موجود في الألوان وفي تركيبة الأجسام وموجود و- وسبحان الله العظيم ربنا لما بيخلق بيخلق كل شيء كأحسن ما يكون وربك يخلق ما يشاء ويختار ليه ربنا اختار الطيور للسماء واختار ال- الحيوانات للأرض واختار الحشرات للجحور واختار ال- كل شيء له سبب ليه النمل في الجحر وليه الحوت في البحر سبحان الله وخلق كل شيء فقدره تقديرا و- وربك يخلق ما يشاء ويختار مش بإيدينا بيده هو سبحانه وتعالى وخلق هذه المخلوقات كلها بحكمة عظيمة جدا احنا معانا مخلوق الحقيقة عجيب بيطلب الرزق بطريقة عجيبة بيطلب الرزق بطريقة عجيبة هو أعمى هو أعمى لا يرى طب بيطلب ال- الرزق ازاي بطريقة اعجب من من العجب ال- المخلوق ده يعني ع- زي فار صغير ولكنه اعمى ليس له عين اساسا بيعمل ايه تعالوا نشوف بيعمل ايه عشان تعرفوا حكمة ربنا سبحانه وتعالى وجماله وجما وجلاله في خلقه وحكمه سبحانه وتعالى في هذا الخلق هذا المخلوق تخيلوا اهو ماشي تحت الرمل تخيلوا انه ماشي تحت الرمل محدش بيشوفه هو مش شايف حد ومحدش بيشوفه هو ماشي ادي شوفوا ليس له عين مفيش عينين اساسا لا إله إلا الله ما لنا أهو شوفوا من غير عينين بيجري تحت الرمل وبعدين يطلع امتى بقى ما يطلعش الا ل- لفريسه طب عرف منين ان في فريسه فوق ال- فوق الارض وفهم منين ان في فوق الارض حشره خفيفه هي حركتها آه، ضعيفه جدا فهم منين اهو سبحان الله العظيم مين اللي وهبه هذه القدره رب القلوب ان ان ملوش عينين عشان يدخل فيها رمل ولا ولا يتعب منها اهو شوفوا يدخل تحت الرمل ويطلع يطلع فين بقى شوفوا خلوكم بقى آه، ن- يعني ننتبه ادي حشرات حركتها خفيفة جدا مين اللي وهبه وهو علام موهبة الحفر في الرمال ويمشي جوه انفاق تحت الرمل اهو شوفوا ماشي اهو جاي جاي مش هيطلع الا عند الحشرة بالظبط
ربنا مين مين اللي و- مهب وهبه ازاي يعرف الحشره دي موجوده فين اهي خد الحشره اهو حفر تحتها ايوه أهو، واخد الحشره اهو شوفوا كمان ادي واحده كمان اهو خد الحشره اللي بعدها شوفوا ربنا الهادي تحت الرمل ومين بقى اللي وهبه هذه الموهبه وازاي يقدر يجيب ال ال ال المرتجي رزقه بهذه الطريقة الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ده مخلوق تاني بيحفر أنفاق تحت المية في البحار وتحت الأرض وحاجة عجيبة جدا حفرها بيحفر ليه عشان ربنا سبحانه وتعالى خلقه مؤهل للحفر شوفوا فمه فمه مؤهل أو مزود بحاجة آه، إسفنجية هو مخلوق عجيب سبحان الله العظيم حاجة إسفنجية كده اهو ضد أهو شوفوا هي دي عاملة زي الأصابع 22 إصبع مطاطية ما بتخليش أنفه يتأثر بالحفر وبيجري جوه الأنفاق وسبحان الله العظيم زي الحفار ليه دي فمه كده هو عشان بيحفر مين اللي ح... مين اللي يعلم سبحانه وتعالى آه، ربنا وحده يعني من الذي يعلم ان هذا المخلوق موجود تحت الارض ويحفر ويطلب رزقه تحت الارض وزوده بالحفارات اللي في اللي في فمه وبالحساسيه ويجري كل الانفاق دي عشان ايه؟ عشان ياخد دوده شفتوا بقى الذي يرزق الدوده في الحجر ووضع دوده في الحجر علم ال- ال- ال- مخلوق اخر ان رزقه في هذا المكان حفر قد ايه انفاق عشان يوصل للدوده والعجيب ان هو خد جزء من الدوده فقط العجيب انه خد جزء فقط جزء واحد فقط من الدوده يعني ايه ما خدهاش كلها خد جزء منها اللي يكفيه فقط وبعدين رجع لموطنه تاني أم- مناظر عجيبه سبحان الله العظيم آه، مين اللي علمه مين اللي فهمه ومين اللي ألهمه ومين اللي, اللي- اللي حسسه ان هنا رزقه واللي زوده بمخالب عشان يحفر وأنف عشان ما يتأثرش فتبارك الله أحسن الخالقين معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا.
ثبتك الله وأعانك وسترك في الدنيا والآخرة آمين.
وجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن وجمعك في الفردوس الأعلى ومع آمين.
من تحب ومن أحبك آمين.
أنت وكل العاملين في القناة الدينية من آمين.
الغفير إلى المجيد آمين.
وكل الشيوخ آمين أريد فقط أن أقول كلمة لكل متصلة بالله عليك يا أختي لا يجوز أن تقولي للشيخ إني أحبك في الله والله أرى الخجل في وجوهكم إذا قيلت لكم وأطلب منك بالله عليك الدعاء لي في الثلث الأخير بأن أكون خادمة لدين الله كما أدعو لكم أنا وعاهدت نفسي على ذلك إلى أن ألقى ربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت زهراء جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك آه، كل لون ليه سبب وكل شكل ليه حكمة قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه خلق أنا عايزكم تتخيلوا إن كل الخلق ده من الماء فقط كل الخلق ده من الماء فقط سبحان الله العظيم قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي ايه الابداع ده والعظمه دي والجمال والجلال سبحان الله العظيم آه، احنا معانا فقرات تانية كتيرة بس سبحان الله العظيم و- وبرضو أبشر إخواني وأخواتي اللي بيطلبوا إعادة حلقات آه، من اللؤلؤ والمرجان الماضية آه، بإذن الله عز وجل احنا ه- هنجيب لكم فقرة من الفقرات البسيطة اللي, اللي, اللي أحببتوها و- و- والحقيقة كان الطلب عليها كثير هنعمل لكم في آخر كل حلقة من اللؤلؤ والمرجان آه، جزء من الحلقات دي في ناس طلبوا حلقة مثلا زي الدب اللي كانت بتبحث آه، لأولادها عن الطعام وفي ناس ب- حبت قوي آه، ال- الحيوانات اللي كانت بتنطق بلا إله إلا الله وفي ح- ناس آه، برضو طلبت وبإلحاح آه، القرد اللي كان آه، آه، بي بيفترس آه، قصدي النمر اللي كان بيفترس قردة وسقط منها جنينها قد ايه رعاه وحبه و- و- وحافظ عليه وخاف عليه آه، النهارده احنا محضر لكم احد هذه الفقرات وهنخليها لكم مفاجأة بإذن الله تعالى في آخر ال- البرنامج آم، لما ننظر يا إخواني في خلق مش خلق حشرات ولا أسماك ولا حيتان ولا لا ده أنت ح- خلق السماوات والأرض كله كله لن تجد فيه شيء ملوش حكمة أو شيء ملوش داعي قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة حتى الموت والحياة ربنا خلقه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر دقق النظر حاول حاول تدرس فارجع البصر هل ترى من فطور في اي خلل في اي عيب في حاجه ملهاش حكمه في حاجة مش في مكانها فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فتبارك الله أحسن الخالقين قبل ما نشوف فقرتنا احنا معانا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خيرا يا شيخ أمين وجزاك ربنا يجازيك خير ويجازي كل العاملين في قناة الرحمة أسأل الله أن يبارك في هذه القناة المباركة اللي أسعدت والله يعني أسر كتير وقلوب كتير والبرنامج بتاعك بصراحة يعني الحمد لله رب العالمين هذا من توفيق الله يعني بيشد فعلا القلوب و- وفي بي بي بيعلمنا الرقة في ال- القلوب والله أنا لسه متصلة على إخواتي وقايلة لهم لازم تشوفوا البرنامج ده لأن قد إيه البرامج والمشاهد اللي حضرتك بت- بتجيبها دي بتأثر والله فينا وبتحسسنا قد إيه إحنا مقصرين في في الحمد لله وال- ومقصرين مع عظمة الله سبحانه وتعالى مقصرين في العبادة مقصرين في كل شيء فالبرنامج ده سبحان الله بحس ان هو بال- بيقوي الايمان الله يعني اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يكرمك وي ويس- ويسدد خطاك ويوفقك الى ما تحب وترضى يا رب العالمين وجميع المشاهدين وربنا يغفر لنا جميعا ويرزقنا حسن الخاتمه السلام عليكم آمين.
ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى, فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين مش مفيش اي حاجة في خلق السماوات والارض لعبا ومفيش حاجة في خلق الانسان تخيل إيه إيه الشعر ده له حكمة والشعر ده له حكمة والشعر ده له حكمة ليه الشعر ده ما بيطولش سبحان الله تخيل واحد شعر جفونه يطول كل شوية رايح للمزين رايح ليه عشان اقص جفوني يعني تعب وعناء وشوف منظر الانسان اهو الشعر ده ما بيطولش الشعر ده كمان شوف موجود زينة وجميل ما برضه ما بيطولش طب الشعر ده لانه فيه زينة وجمال بيطول سبحان الله العظيم يطول وينعم ويتسرح و... لان شكله جميل تخيل لو بني ادم شعر حواجبه هو اللي بيطول لكن آه، آه، و- وشعر راسه هو اللي ما- مش موجود تخيل شوف انت المنظر عامل ازاي سبحان الله العظيم واحد شعر حاجه بيبقى قد ايه و- و- ومنظره يكلفه قد ايه عناء وتعب ها، تخيلوا ان شعر الجسم كله شعر منه يطول وشعر منه ما يطولش ابدا سبحان الله العظيم دي أدي شو- انا بكلمكم بس عن ايه واحده من ايات الله تعالى خلق في خلق الانسان هو- ال- ال- يعني آه، فربنا سبحانه- سبحانه وتعالى يقول افحسبتم انما خلقناكم اذا ما كانش الشعر او اذا ما كانش الجلد او ما كانش العين مخلوقه عبثا ها ليه العين قدام وليه الودان في الجنبين وليه سبحان الله العظيم المسألة عظيمة مسألة عظيمة كل كل ده له حكمة تخيلوا ان اجزاء خلق الانسان لها حكمة اما الخلق الانسان نفسه خلق الانسان نفسه له حكمة عظيمة ربنا سبحانه وتعالى قال افحسبتم انما خلقناكم عبثا انتم متخيلين ان احنا خلقناكم عبثا كده هملا لا تسألون ولا تعبدون الها خلقكم سبحان الله العظيم وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق ربنا أع- أجل وأعلى وأكرم وأعز وأعظم وأكبر من أنه يخلق شيء, شيء عبثا بدون حكمة قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وجاء ابن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنوب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك إنك تخلي في ند لله مع إن الله خالقك سبحانه وتعالى إزاي تعبد غير رازقك وغير خالقك سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل معايا معانا اتصال من المملكة السعودية أهلا وسهلا أخ عايد السلام عليكم أهلا وسهلا كيف حالك يا شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الله يجزاك خير يا شيخ على البرنامج اللي قدمته الله يكرمك واسال الله ان يجزيكم خيرا على ما- ما اريتمونا مبدعة الخالق عز وجل آمين وأنتم واسال الله يجزي القائمين عن قناه الرحمه خير الجزاء آمين الذي يرونه جزءا من من ابداعة الخالق سبحانه وتعالى آمين وجزاكم الله خير يا شيخ وجزاكم وجزاكم ربنا يبارك فيك يا شيخ عايد الله يبارك فيكم الله يحفظكم ومعانا آه، اتصال آه، استاذ ياسر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك شيخنا الحمد لله ربنا يحفظك يا شيخ امين كان في رجاء بس يا شيخ آه، كنا عايزين ال- يعني الحلقات القديمة ولغاية دلوقتي يعني تنزل على اسطوانة
حاضر يعني الاقتراح يصل ان شاء الله تعالى لعل آه، الشيخ محمود حسان آه، يكون سامعك دلوقتي ان شاء الله باذن الله يعني وبرضه نوصل له الاقتراح ان شاء الله ربنا يكرمك يا استاذ ياسر ف فربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء لها له حكمه تعالوا نشوف آه، هذا المخلوق مخلوق يعني آه، مخلوق ضخم جدا ولكن اكله بياكل ايه بياكل النمل تستغرب رايح ل- لجحور النمل شوف ربنا مزوده بايه علشان يعرف ياكل من النمل شوف بيخ- بيخربش بضوافره وعمال ايه يمتص النمل بيمتصه ازاي شوف جسمه عامل زي ورقات الخرشوف مدرع يعني مدرع عامل زي الايه مدرع شوفوا عشان النمل ما يرصوش لان اكله النمل سبحان الله ربنا زوده بحاجات علشان ما يتاذيش وهو بيطلب رزقه العبد المنيب فهو رحمن لكن اهو شوفوا ده منظر الحيوان الدعاء ومن دعاه هو واحد من فصائل ال- ال- القنفذ شوف عمال يخربش ضوافره لانه بياكل من الجحور بيخربش علشان يهد الجحر ويطلع النمل لكن آه، هوريكم حاجه تعالوا نشوفها مع بعض ونشوف ابداع الله عز وجل الذي احسن كل شيء خلقه فضله ملء شوفوا هو عمال يمتص النمل بيمتصه ازاي الخير وبيشفطه من جوه الجحر ازاي بلسانه شوفوا لسانه طول ايه يا اخواني وعارف مكان النمل شوف ادي لسانه جوه الجحر وعارف مكان النمل بالظبط شوفوا اللسان طول ايه ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضاه سبحان الله وعارف فين ثنايا الجحور وعارف فين آه، يوصل لها وادي برضه حيوان اخر اكل للنمل نفس الموضوع حيوان ضخم جدا ولكن زوده الله عز وجل بلسان طويل جدا علشان ياكل بيه رزقه اللسان الطويل ده مش فقط لسان طويل لا لسانه طويل و- وحساس جدا مين اللي عرفه ان الثنايا دي لا إله إلا يتاخد منها النمل بهذه الطريقه إله واللسان كانه بيشوف يعني لسانه كانه يرى ما بداخل الجحر حاجه عجيبه وعارف فين النمل بالظبط ولسانه مزود ب... بسائل لزج لو آه، لمس النمله تلتصق به فورا فياخدها وياكلها الذي احسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى فتبارك الله احسن الخالقين شوفوا بصباعه بمخلبه يحفر وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام وبعدين الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي يدخل لسانه وشوف لسانه ازاي بيصل الى اعماق الجحر سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم فربنا سبحانه وتعالى ما خلقش كل شيء على صورته دي عبثا ولكن كل شيء له حكمة وله قدر هنكمل بعد هذا الاتصال من من البلد العزيز على قلوبنا جميعا العراق ال- الشقيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أخ عدي
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم آه، السلام كيف ورحمة الله الحال شيخنا الله يبارك فيك الحمد لله عفوا شيخنا أبغى التداخل مع محاضرتك الكريمة آه، عندي استفسار آه، صراحة س- حول المؤتمر الله يبارك بيك حول الإيه؟
حلو حول المعتمر المعتمر عندي والدتي تريد آه، تعتمر إلى بيت الله مم.
الله يبارك فيك فتريد آه، تتداين من عندي فلوس فهل هذا يجوز شرعا أم لا الله يبارك فيك
ح- حاضر بكرة في في الفتاوى اتفرج على البرنامج هتلاقي سؤالك ده سؤالك ده موجود قدام الدو- آه، فضيلة الشيخ هشام البيلي هيجاوب لك عليه غدا الساعة الرابعة آه، ظهرا إن شاء الله خلاص آه، معانا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ازيك يا شيخ أمين الحمد لله ايه أخبار حضرتك الحمد لله إيه إني أحبك في الله يا ابنتي ما هي ما ينفعش الكلام ده ربنا يهدينا وإياكم ربنا يا- يخليك يا رب وادعي لي وادعي لأ- لوالدتي ولأخويا عموما أحبكم الله و- وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وادعي لي أكون زي أحمد زويل إن شاء الله ربنا يوفقك حيث توجهت ويسر لنا ولك الخير يا رب آه، فشوفوا بقى كل واحد من دول بيسعى لرزقه وربنا أهله ب... ب... بإمكانيات يطلب بيها رزقه فقط وفي مكانه فقط الرزق ده في آه، يعني آه، يعني اشكال والوان لكن انا عايز اوريكم حته جميله جدا قطعه كده من ال... من المخلوقات اللطيفه آه، لما بتاخد رزقها ربنا اهلها انها تعطي اكلها من امعائها تعالوا نشوف فقره طير بياكل اخوه يعني ام م- من طيور البغبغانات طيور ملونه جابت آه، آه، لابنها اكل وبتاكل الاولاد كل واحد خد نصيبه الكبير خد اكل شويه اكتر وبعدين لاحظ ان اخوه جعان عمل ايه وهم كلهم آه، صغيرين جدا فراخ صغيره عمل ايه نظر لاخيه وحن عليه وتعالوا نشوف المنظر ادي طيور الفراخ اهي كلت من امها كل واحد خد نصيبه المفاجاه ان الكبير لاحظ ان اخوه جعان بياكله
لا إله إلا والام بتشاهد المنظر إله يعني احنا لو مكانها هنفرح ان اولادنا بيبروا بعض بهذه الطريقه تفتكروا يا اخواني إلا الله ما لنا رب تفتكروا يا اخواني حد فينا آه، يقدر ياكل آه، اخوانه من فمه زي ما الطائر الجميل ده عمل تعالوا نشوف بقى آه، آه، آه، اخر مشهد معانا آه، النهارده طائر نقار الخشب الطائر ده كلنا عارفينه بينقل خشب اهو لكن انتوا عارفين نيته مثلا في اللي بيعمله ده ايه القلوب وهو على انتوا عارفين ليه هو بيعمل كده هو بياخد ثمار البلوط اللي هي من الشجره اللي احنا شايفينها دي وبيحفر لها شايفين عدد ثمار البلوط اللي موجوده في الحفر دي حفر كام رب القلوب حفره يا اخواني حفر كام حفره وهو على حفر ستين ألف حفرة داخل جسم الشجر وياخد ثمار البلوط في الصيف والربيع ويبدأ يدخلها في هذه ال- ال- ال- ال- ال- ال- الحفر ويعمل لها بيت تفتكروا ليه ها تفتكروا ليه علشان يأكل عيلته كلها في الشتاء شوفوا ربنا مأهله بمنقار واحد نقر بيه شوفوا بيدخل الثمرة ازاي داخل الحفرة وبيعمل لها قد حجمها بالظبط هنا بيحاول يدخلها اهو و ي- ي- يعني يدخل الثمرة بشكل ما يقدرش حد ينتزعها من الشجرة مرة تانية إلا سبحان الله إز يعني مين اللي ألهمه إن دي الطريقة اللي اللي اللي هو وعائلته كلها تاكل منها طوال السنه وبعدد معين و- وبزمن معين شو ربنا سبحانه وتعالى الهمه قد ايه لذلك نبي الله موسى كان في قمه الذكاء البشري لما جاوب فرعون بقوله ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى لما فرعون ساله قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء ربنا اداه لخلقه كل الطعام ربنا هو سبحانه وتعالى هو الذي أطعمه كل الشراب هو الذي سقاه كل الرزق هو الذي أعطاه كل الخير هو الذي أنزله و- وهدى كل مخلوق لطريقة حياته وخلقه مؤهلا لها سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين علشان كده علشان كده آه، سنسأل يوم القيامة عن الخلق ليه ربنا خلقك نعم وبعدين خلق لك رزقك وخلق لك حياتك وخلق لك موتك كل ده خلقه وبعدين قسم الله عز وجل الحياة والموت والرزق والعطاء والمنع وبعدين أهلك لعبادته كل شيء مؤهل لخدمتك وانت مؤهل لخدمة ربنا العبادة لذلك يأتي الله بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأتركك ترأس وتربع مش أنا خلقتك ورزقتك ها وسبتك كده يبقى ليك رياسة بين الناس وأثر ها قال بلى قال أفظننت أنك ملاقي كل الخلق والرزق والحياة اللي انت شفتها هل دي خلتك اقتنعت انك انت لك رب خلقك ورزقك وأحياك و- وأماتك وستلقاه يوم القيامة للأسف الكافر هيقول لا قال لا قال فاليوم أنساك كما نسيتني ربنا هيقول له فاليوم أنساك كما نسيتني إحنا بنتذكر الله وبنذكر الله عز وجل بما خلق وأنعم ورزق سبحانه وتعالى وتعالوا نشوف آه، ال- ال- الفقرة آه، آه، اللي احنا محضرينها لكم النهاردة وبإذن الله تعالى كل ليلة من اللؤلؤ والمرجان في كل حلقة من اللؤلؤ والمرجان هنجيب لكم جزء من من ال- من الحلقات اللي آه، الحمد لله تعالى آه، يعني أعجبت المشاهدين وكان لها أثر طيب على آه، نفوسنا ونفوسهم آه، تعالوا نشوف النهاردة الفقرة آه، أستاذ ياسر محضرها لنا وهي النمر الذي كان يريد افتراس ال ال- النمر اللي كان بيفترس القردة
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا شوفوا ادي النمر وافترس القردة ولكن هنلاحظ حاجة سبحان الله العظيم ان هو بيطلع بيها الشجرة عشان يتفرغ ل... ل... ل... للأكل بقى لأنه جائع شوف حجم القردة قد إيه صيد سمين فجأة جنين من القردة نزل كانت حامل القردة دي وهو علام خرج الجنين من بطن أمه بالشروط وفي الغ ووقع من فوق الشجرة نوره يهدي العصا القرد صغير مسكين ليس له أم الآن نزل النمر فوجئ بأن خلى جنين زي ده المفروض أنه كان يرضع ويعيش بشكل طبيعي فوجئ النمر أنه خلاه يتيم ملوش أم خير وجود فزعل جدا شوفوا إزاي شالوا في فمه الضباع عايزة تاكل النمر ال ال ال ال ال القرد الصغير فضله من طلع النمر خده فوق الشجرة بعده بعيد جدا عن الضباع وبيمشي الضباع وبيطردهم عنه ادي القرد اليتيم الصغير دوما
شوف بيحوم حواليه شوفوا ازاي ويشمه بيحاول ي- يعني يخفف عنه بس طبعا هت- القرد تلاقيه مسكين مرعوب شوف بيحاول يطبطب عليه بفمه حاجة غريبة جدا القرد من خوفه عايز يجري بيفر منه هو كمان بيلهم من يعني انه ده خطر يعني ولكن ما يعرفش قد ايه النمر بيرحمه وندمان على اللي عمله مع امه لاحظوا معايا ان الحادثه اللي حصلت في قتل الام كانت بالنهار ودلوقتي بالليل يعني فضل وقت طويل يرعى هذا القرد الصغير ويحبه ويحفظه ويحميه ويرحمه ويحن عليه لاحظوا كمان انه نزل من الشجره علشان ما يوقعوش على احسن يقع شوفوا ازاي وبيطلعوا بيحاول ومن دعا شوفوا ربنا الحي مش عايزه يقع عايزه هو اللي يمسكه بفمه يقبل العبد هيطلع له مرة تانية فهو علشان رحمن مجيب ما يقعش فيتضرر ومن دعا مين اللي حط الرحمة دي في قلب الحيوانات الهادي الودود سبحانه وتعالى فضله الذي أحسن كل شيء خلقه فتبارك الله أحسن الخالق خير وجود شوفوا ال- ترتجي دمنا وجع شوفوا ال- ال- ال- القرد تعبان جدا الهادي الودود القرد تعبان جدا والنمر ما- ما- كان جعان نسي جوعه ونسي اكله ونسي صيده ونسي شهوته للاكل ادي حنانه على صيده عمال ي- يعني انتوا هتلاحظوا حاجه هتلاحظوا حاجه عجيبه جدا ان النمر فارتجي ه- دمنا هيقف هيقعد ندمان هشوف بيلف حواليه عشان يعرف ازاي يخفف عنه الصدمه اللي هو فيها او ياكله عشان ما يموتش لاحظوا ان ال- القرد هيحاول يرضع لان هو هو مفطور على كده شوفوا بيحاول يدور على حاجه يرضع منها في القرد في ال- في النمر فالنمر ندم شوفوا ندم ازاي وزعل وحط راسه على الشجره يقول له اعمل لك انا اسف ما, ما عنديش اي حاجه اقدر اقدمها لك سبحان الله العظيم فتبارك الله احسن الخالقين آه، اخواني اخواتي يعني نحب ان احنا نتلقى منكم آه، آه، رسائلكم باللي انتم بتحبوه آه، نقدمه لكم باذن الله عز وجل من الفقرات اللي شفتوها قبل كده اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ان يجعلنا واياكم من ال- من الشاكرين ومن الذاكرين ومن بسنه النبي صلى الله عليه وسلم عاملين ومن كان بنيته من المخلصين اسال الله أن يحشرنا وإياكم في زمرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فما طابت الحياة إلا بصحبته صلى الله عليه وسلم وبسنته وبعبادته لربه نقتدي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي لم تطب الحياة إلا بذكره ولا تزيد النعم إلا بشكره أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه وفي دار كرامته سبحانه وتعالى أسأل الله أن يرزقنا وإياكم سكنا في الفردوس الأعلى بقرب النبي عليه الصلاة والسلام بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل من حلقة اللؤلؤ والمرجان جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان